الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قبل أن ندلف إلى موضوعنا نذكركم بعنوان محاضرة قديمة لكنها كانت مهمة كان عنوانها السلفية منهج ملزم لكل مسلم وبينا أن السلفية ليست يعني منظمة ليست جمعية ليست هيئة إدارية أساسا السلفية قبل كل ذلك هي منهج في فهم الإسلام وفي العمل به وأن كل مسلم مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن أن يفهم الإسلام ويطبقه طبقا لمنهج السلف الصالح أو منهج أهل الحديث أو منهج أهل السنة والجماعة سمها ما شئت فنحن لا تتعبدنا اللافتات وإنما هي باختصار شديد منهج في فهم الكتاب والسنة والعمل بهما وذلك وفق ما علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورب عليه أصحابه الكرام وتبعهم على ذلك التابعون وتابع التابعين إلى يومنا هذا يعني بإحسان إلى يوم الدين فهي هي عبارة عن الإسلام نفسه لكن هي طريقة معينة في فهم الإسلام تمييزا لها عن الفرق الضالة التي انحرفت عن أهل السنة والجماعة كما بينا ذلك من قبل ومن ثم نحن لا نعتقد إطلاقا لا السلفية حكر على الدعوة السلفية بالإسكندرية ولا على أي كيان سلفي سواء إخواننا ومشايخنا في جماعة أنصار السنة المحمدية أو أيا كان سواء فرادى أو الجماعات أو تنظيمات تنتسب إلى السلفية فليست حكرا على أحد لأنها منهج وليست تنظيما فمن ثم العائلة السلفية الناس تتعجب الآن ويكثر النقاش من أين أتى السلفيون حتى إن بعض الإعلاميين يعني يعني يقول ده الإخوان كانوا أرحم يعني ده تطلعونا منين السلفيون وبدأ الناس تجاوب السؤال وتناقشه من أين أتى السلفيون هم يتصورون ان السلفيين ناس نزلت كده من الفضاء الخارجي غزاة من الفضاء الخارجي هبطوا عليهم فجأة وذلك بسبب شؤم هذا المصطلح الكريه مصطلح النخبة النخبة المثقفين والكذا وكذا اللي هم تعالوا علينا بيتكبروا على خلق الله ان هم المثقفين ومن عداهم دون ذلك هم النخبة والصفوة أما هؤلاء الآخرون فينظرون إليهم نظرة دونية ومن ثم ظلوا في أبراجهم الفكرية العاجية يتكلمون عن العولمة والقولبة والصفوة والنخبة ويتباهون بهذا اللقب الفارغ وهم معزولون حقيقة عن يعني الشارع وعن جسد هذه الأمة ومن ثم كانت الصدمة شديدة جدا عليهم حينما اكتشفوا أنهم يهيمون في فراغ اكتشفوا عند أول اختبار أنهم يعني محدودون جدا في كل شيء رغم أن الأبواب هم عمرهم ما حربوا ما أحد حرب هؤلاء جميعا بالعكس كانوا مطلق اليد في تكوين الأحزاب وفي الإعلام وفي الجرائد و ميزانية من الدولة تنفق عليهم على هذه الأحزاب ثم اكتشفوا أنهم مجرد أحزاب كرتونية وفقاقيع هوائية في الواقع عند أول اختبار يعني صفعوا صفعة خروا منها لليدين وللفم فده واقع بدل بقى ما يستمروا في هذا الأمر ويتمادوا في هذا الأسلوب المتعالي على خلق الله يعني انزلوا بقى في مجال المعركة الحقيقية مع في الشارع مع الناس أحسوا بآلام الناس لأنكم إذا اقتربتم من الناس مش ممكن أبدا تجرؤوا على أن تشتموا عقيدتهم ولا على أن تطعنوا في دينهم ده الكلام اللي بيمشي عليه الإعلام ده يدل أن هم في معزل تمام عن حس هذا الشعب الذي يعتز بإسلامه ويبذل روحه ودمه وكل نفيس في سبيل عقيدته لسه ما اكتشفوش لسه ما, ما, ما لم يعني يواجهوا الواقع وانما يعيشون في حيله الانكار ان لا بيحاولوا لسه بيحاولوا وهيستمروا الى حين لا شك يعني في محاوله مواجهه هذا الواقع الذي يعتبرونه اليما لا الناس نقدر نقول ان عامه مسلمي مصر سلفيون بمعنى ان ان نحن اهل مصر في الجمله ندخل في نطاق اهل السنه والجماعه ليس فينا اي قيمه تذكر للرافضه ولا بهائيه ولا عبد شيطان ولا اي شيء من هذا الاصل في اهل مصر المسلمين انهم اهل سنه منذ حرر صلاح الدين مصر من احتلال يعني فكري بخلاف تحريره للقدس من الاحتلال الصليبي لكن صلاح الدين الايوبي له جميل عظيم جدا في اعناقنا نحن المصريين حينما حرر مصر من سلطه الدوله العبيديه الخبيثه المسماه الدوله الفاطميه والتي نشرت هذه العقيده الالحاديه في ربوع مصر او حاولت ان تنشرها وصمد علماء مصر يعني مده طويله حتى بقيت في زي ما قلنا في الفولكلور او الثقافه الشعبيه المصريه كلمه تعبر عن كراهيه اهل السنه في مصر المسلمين للمنهج الرافضي هو الناس مش فاهماها هي بقيت في تراثنا وبنتداولها في الشتم لكن الناس مش ملتفتة هي جت منين يقول له آه ابن الايه الرفضي الرفضي الرفضي الرافضي فالناس مش فاهمه يعني ايه ابن الرفضي او الرفضي ودي تاريخ طويل جدا المفروض احنا ندرسه الحقيقه باتقان موضوع تاريخ الدوله الفاطميه العبيديه ووضعها في يعني مصر على أي الأحوال من جميل العظيم جدا لصلاح الدين الأيوبي أنه استطاع أن يحرر مصر من سلطان هؤلاء القوم وعادت مصر لمنهج الأشاعرة اللي هو يعتبر أقرب إلى أهل السنة والجماعة أقرب نسبيا لكن بلا شك أنه بعيد جدا عن منهج الرافضة ومنهج الشيعة والفاطميين فمن ثم الاصل في اهل مصر انهم مسلمون انتم بس النخبه عايشين في الحواجز في الصالات الصالونات الادبيه والفنادق الفخمه وال... وال... وال... هذه الاشياء وانتم معزولون مش حاسين الناس دي دينها ايه بتحسبونا كلنا زيكم لما واحد يتجرأ على الذات الالهيه ويتكلم بكلام يعني نفس الشخص يتكلم يحيى الجمال لما يتكلم على بابا الأخباط في المقالة الواحدة يمكن عشر مرات يقول قداسة البابا قداسة البابا قداسة البابا ولما يتكلم عن الله سبحانه وتعالى وكأنه لا يعيش ولا يعرف ما عقيدة هذا الشعب إيه عقيدتهم إيه دينهم إيه المقدسات اللي المفروض يحترموها هم يقلدون الغرب في كل شيء الغرب ليس عنده شيء مقدس حينما يعني يلحون على تعبير الدولة المدنية الدولة المدنية هؤلاء ايضا هذا مظهر مظاهر انفصالهم عن الواقع هذا هذا الشعب لو كانوا يعرفونه عن قرب لو كانوا يدخلون المساجد لو كانوا يحضرون دروس العلم لو كانوا يتكلمون مع غير المثقفين اللي هو احنا اللي هم هم النخبه واحنا بقى الايه الحاجه تانية فهذا التعالي دي تمن التعالي وراء كلمه النخبه والصفوه وعليه القوم فما زالوا يعيشون في هذا الوهم وبالتالي بيزداد انفصالهم عن الواقع مع مرور الوقت. لماذا؟ لانهم يعني يأبون ان يعيشوا بيننا، ان يعرفوا عقيدتنا، ان يتحمسوا لمنهجنا في الحياه، فعامة اهل مصر هم اهل سنه. ما عندناش في السلفيه يا جماعه كارنيه عضويه. ما فيش كارنيه عضويه لاي واحد فيكم. ولا في اي مكان في مصر، لاننا كلنا مسلمون. ما فيش عضويه للمنهج السلفي، اي مسلم مطالب ان يكون سلفيا لا أقصد المعنى الحزبي أو التعصب الحزبي المقيت لكن أقصد فهم الإسلام كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكما فهم الصحابة القرآن والسنة وده هي القافلة العظمى من أهل الإسلام في كل التاريخ الإسلامي إلى اليوم هذا هو السواد الأعظم من المسلمين ينتمون في الجملة لأهل يعني السنة والجماعة فدي عقيدتنا وهذا منهجنا فالسلفية مش حكر على فئة معينة بتتميز بالاسم ونحن لا يهمنا الاسم اطلاقا لانه ممكن تطلق اسماء كثيره اهل السنه والجماعه سبيل المؤمنين اهل الحديث السنه الجماعه وهكذا دي القاب كثيره لا يهمنا اللقب يهمنا محتوى هذا يعني اللقب فالحقيقه ان العائله السلفيه بهذا المعنى عائله كبيره جدا في مصر وهي الثقل الحقيقي في هذا الشعب وان كرهت الصفوه وإن رغمت أنوف النخبة فهذه العائلة الحقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى هي متوغلة في أعماق المجتمع المصري ويعني تنتج لنا كل يوم من العجائب يعني أنا عن نفسي أول مرة للأسف الشديد طبعا من تقصيري التفت لشخص اسمه الهيثم زعفان وأنا أعجب للمستوى العالي جدا في الرقي في الثقافة وفي التناول وفي نفس الوقت الولاء الرائع للإسلام ولأهل الإسلام وهو اخ يعني انا بحسب ان هو مش مصري طلع اخ مصري بحسبه له توجه تاني طلع هو سلفي وفي نفس الوقت في نوع من ال... يعني عندنا كنوز في داخل مصر نحن لا نحس بها لاننا مش جمعيه فيها عضويه وبنحصي الناس ونقول ده معانا وده مش معانا اطلاقا لكن لان دي طبيعه المجتمع المصري انه مجتمع فخور بانتمائه للاسلام بفهم السلف الصالح بفهم الصحابه والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين فالكتاب الذي نتدارسه كتاب المصطلحات الوافدة وأثرها على الهوية الإسلامية مع إشارة تحليلية لأبرز مصطلحات الحقيبة العولمية للأستاذ هيثم هيثم زعفان أنا عرفت أنه شاب يعني في تقريبا منتصف الثلاثينات أو أقل قليلا وما شاء الله على لذلك عايز أقول ده المفروض عصر الشباب بقى يعني المفروض ان الشباب يتبوأوا مقعدهم الذي يستحقونه لان هذا عصرهم هم وليس عصر يعني ذوي اللحى البيضاء المفروض ان ال... انا ايضا ريحتي بيضاء لكن دي سنه الخضاب يعني فيعني احنا عندنا شباب ولله الحمد في كل مجال من المجالات في اي مجال في كل قطاعات المجتمع يعني اصبح حتى حتى يعني اي مجال في التخصصات في اي شيء موجود ولله الحمد ناس على اعلى المستويات يعني لو مسكت الطب هتجد يعني عددا كبيرا من اساتذه كليات الطب مع الحرب التي كان يحاربون بها لان حتى المتفوق كان يحصل تدخل امني في تعيينه في لو كان ملتحيا مثلا او متدينا كان التقارير هي اللي بتعين وهي اللي بتعزل وتعرفون القصص دي الطويله دي ومع ذلك ولله الحمد فرضوا انفسهم بكفاءاتهم وبجهدهم على الواقع يعني في في كل تخصص من من, من اكبر الاساتذه هم اخوه سلفيون ولله الحمد في كل مكان فبالتالي هم بس النخبه عايشين لسه في الوهم العاجي مش قصر عاجي ده هو وهم عاجي يحلمون بانهم ذو ثقل ويغترون بالصوت العالي هو الصوت العالي الطنان يعني ما يعكسش حقيقه على الامر الواقع لان لان احنا فعلا الاستفتاء الاخير الناس كلها قالت ده اكيد هتبقى النتيجه لا كل الإعلام وبلا استثناء يؤز الناس أزا ويحملهم حملا على أن يقولوا لا ومع ذلك جاءت النتيجة صادمة مع اعتبار أن هذه النتيجة لا تعبر بصدق أيضا عن أهل السنة وأهل الإسلام في مصر لماذا؟ لأن قطاعا كبيرا جدا من المسلمين في مصر منهم من كان الأمر مختلطا عليه مش قادر يحدد مش فاهم قضية عسيرة الهضم شوية بتاعت الدستور وكذا وكذا ومنهم ناس بت يعني متأثرة بكلام الثوار إن لا المفروض يحصل تغيير شامل للدستور ومنهم عدد كبير هو غير متفطن لبعد موضوع لا أو نعم إيه البعد هي قضية في حد ذاتها أنا نفسي كنت أميل إن إحنا نقول لا لو ما كانش فيه خطر على المادة الثانية مش شيء طبيعي بعد اي ثوره بيزال الدستور لازم يتعلم من جديد يعني هو كلامهم منطقي لكن هم غير منتبهين للمؤامره على هويه مصر الاسلاميه ولذلك ناس كثيره ممن سمعوا كلام بعض الدعاه في هذه القضيه ممن قالوا لا او لو كنا فاهمين الموضوع كده كان حتما هنقول نعم فالعدد الكبير ده اولا في عدد كبير ما حضرش الاستفتاءات اصلا يعني حاجه و20 مليون 22 مليون ما حضروش اصلا وده تقصير واللي حضروا من النسبه القليله بقى اللي هي قالت لا دي معظمهم لو كانوا فقهوا الامر في الغالب لا يوجد مسلم يفهم حقيقه الموضوع الا لو كان هيقول نعم والله تعالى اعلم فيبقى في الاخر يعني بالكثير جدا بالكثير هتبقى خمسة يعني يعني 5% بالكثير قوي قوي قول 2 مليون قبطي وننفخ قوي قوي في الليبراليين والعلميين والنخبه والنخبه والصفوه يعني هيطلعوا في الاخر نقول مليون ننفخ فيهم جدا هم كلهم كام صحفي وكام حزبي ما يطلعوش يعني يعني مش قضيتنا لكن هن- هنقول مليون تجاوزا آه، هي- كانوا هيعرفوا حجمهم الحقيقي ويفوقوا ويفهموا ان هم لا يمثلون هذا الشعب وهم لا يحسون بنا ما يعرفوش ان الشعب المصري مت- التدين عميق جدا فيه وولاء الاسلام لا يمكن يساوم عليه اطلاقا فيعني ال ال ال ال ال يعني هذه المقدمه انا اقولها بين يدي اهل الاسلام في مصر هم سلفيون بطبيعتهم ولا اقصد سلفيون انتماء لرايه معينه انا اقصد في فهم الاسلام في منهج فهم الاسلام سمهم بقى اهل السنه والجماعه سمهم السلفيين سم اي اسم مش مشكله الكتاب والسنه بفهم السلف الصالح آه، رحمهم الله تعالى ما عندناش بطاقه عضويه اللي يجي السلفيه بياخد بطاقه عضويه لا اطلاقا مفيش اي آه، صوره من هذه الصور لان هذا هو تكوين الشعب المصري في اغلبيته الساحقه واضح وبالتالي آه، انا نفسي بش- بكتشف من وقت وتاني ناس او اجزاء من هذا الجسم السلفي العملاق ونحن لا نحس بهم ولا نعرفهم لتقصيرنا نحن آه، مثال آه، الاخ الفاضل هيثم زعفان آه، صاحب هذا الكتاب فجزاه الله خيرا على غيرته على الاسلام وعلى هذا المستوى الراقي جدا في التناول في الحقيقه ومثله كثيرون نحن لا نعرفهم ولا نكاد نحس بهم وهذا طبعا لا آه، يضرهم ف دي مقدمة بين يدي آه، مدارسة مصطلح آخر بعدما آه، درسنا كلامه في قضية المجتمع المدني آه، ف- فكتابه في المصطلحات الوافدة وأثرها على الهوية الإسلامية بيتناول أيضا مصطلح آخر وهو مصطلح الأصولية الأصولية يقول إنه لشرف لكل طالب علم شرعي أن يكون من علماء الأصول فعالم أصول الفقه والذي يطلق عليه لقب الأصولي له بين العلماء مكانة خاصة هكذا يكون الاستعمال الصحيح لاصطلاح الأصولية عند إطلاقه في الشرق الإسلامي الفلان الفلاني الأصولي ده لقب يعني عظيم وفخم جدا آه، في العلوم الإسلامية بينما في الغرب يبقى احنا في ثقافتنا الإسلامية لما يتقال أصولي كلمة شريفة وكلمة آه، راقية جدا آه، ودايما كان علماء الاصول اذكى الناس آه، لان علم يقتضي فعلا عقلا مرتبا ومنهجيا آه، وذكاء عاليا فلما بنقول في تراثنا نحن او في ثقافتنا فلان اصولي آه، بيبقى نسبه الى علم اصول الفقه بينما في الغرب عندما يطلق مصطلح الاصوليه يرتقي الى ذهن ابنائه او يعني يقفز إلى ذهن أبنائه مجمل دلالات تاريخية وعقدية طيب الغربي لما يعني شوف أنت مثلا بتسمع كلمة صلاح الدين الأيوبي على طول صدرك بينشرح تدعو له تذكر موقعة حطين تذكر تحرير بيت المقدس تذكر تحرير مصر من الدولة الفاطمية فصلاح الدين أنت في ثقافتك لما بتسمعه ينشرح صدرك ورمز يحبه كل مسلم لكن صلاح الدين لما يسمعوا اسمه في الغرب نفور وعصبيه لدرجه اخ كان عاش في ايطاليا فتره بيقول لي ان الامهات في ايطاليا لما الطفل بيعمل ضوضاء ويريدون ان يسكتوه فيخوفوه يقولوا هجيب لك صلاح الدين. يعني هجيب لك صلاح الدين ليه؟ لان راسخ في ثقافتهم كراهيه صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى، نفس الكلمه لكن في الشرق آه، دلالتها تختلف عن الغرب. نفس الشيء كلمه اصولي لما احنا بنسمعها في ثقافتنا آه، اهل الاسلام واهل السنه والجماعه على طول اصولي عالم من علماء اصول الفقه. طيب في ثقافه الغرب واذيالهم ممن يتسمون بالنخبه والصفوه. آه، ايه اللي بينصرف لاذهانهم يسمعوا كلمه اصولي؟ يقول بينما في الغرب فانه عندما يطلق مصطلح الاصوليه يقفز آه، فانه يقفز الى ذهن ابنائه مجمل دلالات تاريخية وعقدية. تجعل من الأصولي شخصا منبوذا يجب القضاء عليه. وتشويه صورة الدائرة التي يدور في فلكها. فإذا ما أطلق الاصطلاح على شخص ما يسقط الغرب العقل الغربي عليه تلك الدلالات ويبني مواقفه معه من خلالها. زي برضو مجتمع المجتمع المدني الغرب لما يقول المجتمع المدني آه، اللي هو مقابل ومضاد للمجتمع الديني او الثيوقراطي ويجي المقلدون هنا من النخبه والصفوه هؤلاء حينما يسمعون كلمة الدولة الدينية بجهلهم الفاحش ولأنهم بعيدون عنا منفصلون عن ثقافتنا ورضعوا من ثقافة الغرب عندهم الدولة الدينية هي الثيوقراطية كله بيتكلم اليومين دول الدولة المدنية ما تعيدوش لنا الدولة الدينية الدولة الدينية دي عند أسيادك هناك عند أسيادك في الغرب اللي هي الدولة التي تحكم بالحق الإلهي باعتبار أن البابا أو الكنيسة كانت تجمع بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية والحاكم في عقيدتهم هو ظل الله في الأرض معصوم والناس يجب أن تخضع لحكمه لأنه ظل الله في الأرض هو ممثل الإله ومعصوم وبالتالي لا يعترض عليه أحد أبدا في أي شيء يمليه على شعبه وبالتالي ذاقوا طبعا الويلات من الدولة الثيوقراطية أو الدينية الكنسية ده تاريخ أسود معروف وهم بنفسهم بيسموه تاريخ القرون الوسطى المظلمة والغباء بتاع بعض النخبويين انه يقول ايه المسلمين دول عايزين يعيدونا للقرون الوسطى المظلمه جهل فاحش جدا القرون الوسطى نفس القرون الوسطى المظلمه في اوروبا دي كانت اعظم القرون اشراقا في تاريخ البشريه في نفس الوقت لما اوروبا ما كانوش يعرفوا لسه عاده الاستحمام وكانوا يقضون الحاجه في الشوارع واضح كان المسلمون في ازهى واوج تقدمهم ورقيهم وعلوهم على العالمين كانت ازهى واعظم العصور في كل مجالات الحياه تمثلها الامبراطوريه الاسلاميه العظيمه التي كانت في الاندلس وفي غيرها من بقاع الاسلام. فهي عندنا ما كانتش مظلمه، مظلمه عندهم هم. اما نحن فليس هناك ما يبرر اطلاقا انك تعمم وتقول الدوله الدينيه وتسقطها على الدوله الاسلاميه لان الدوله الاسلاميه مش كيان خرافي مش كيان خيالي. الدوله الاسلاميه واقع استمر 14 قرن واقع طبق وأقام خير أمة أخرجت للناس فيها العدل وفيها التسامح فيها كل ما هو طيب وجميل ورحيم فالدولة الإسلامية واقع مش مش خيال وطبق وثبتت يعني إيه حتى من الناحية التطبيقية كفاءته وإقامته للعدل بين البشر فده واقع فكيف تجهلون أو تتجاهلون هذا الواقع الطويل الممتد أكثر من 14 قرنا ثم تقولوا الدولة الدينية يبقى هي الدولة الإسلامية لا قولوا الدولة الكنسية أو الدولة الثيوقراطية بمفهومكم أنتم لكن تيجي تطبقها على الإسلام وتقول عايزين يقوموا دولة دينية من عندنا الدولة الدينية دي ممكن تقولها في حق الفاتيكان إنها دولة دينية ممكن تقولها في حق إيران لأنها دولة دينية ثيوقراطية بمعنى إن الحاكم عندهم إيه؟ معصوم اللي هو الإمام الإمام الإمام الاثني عشر اللي هم يعتبر إمام كل زمان وهو الحاكم الفعلي ان هو معصوم وشرحنا الكلام ده بالتفصيل من قبل لكن تيجي على الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية وتقول إنها ثيوقراطية ده ظلم فاحش جدا الحقيقة ولا مبرر سوى إن هؤلاء النخبة مش مننا المتعالون علينا متكبرون على على هذا الشعب هم عايشين في جو تاني خالص شربوا ثقافة الغرب وتضلعوا منها وبالتالي موقفهم الإسلام موقف الجاهل بتراث أمته التي ينتسب إليها وبعقيدتها و بهويته والا لو كان فاهم يعني ايه دوله اسلاميه ما كانش يقول عايزين يعيدوا الدوله الثيوقراطيه او الدوله الدينيه ويقعدوا يتشدقون بكلمه الدوله المدنيه المدنيه الى اخره. آه يقول الاستاذ هيثم آه زعفان فكيف نشا هذا المصطلح الاصوليه وكيف يستخدمه الغرب في احتكاكه مع العالم الاسلامي وهل له من تأثيرات على الهوية الإسلامية؟ يبدأ أولا ببيان نشأة مصطلح الأصولية. يقول تشير المعاجم اللغوية الغربية إلى أن كلمة أصولية اللي هي فاندمنتاليزم حديثة الظهور جدا في البيئة الغربية كمصطلح. أما من حيث مفهومها ودلالتها فقد كانت مقترنة بالكنيسة كاثوليكية كانت أم بروتستانتية إذ كان أول أصولي أصولي عندهم يعني يتعصب لأصوله أصولي يعني يتعصب لأصوله فأول أصولي عندهم هو مين؟ هو رجل الدين الغربي ومن الظلم أيضا يقول لك حكم رجال الدين عايزين يقولوا حكم رجال الدين من قال هذا؟ لأن أصلا في الإسلام ما فيش عندنا مصطلح رجل دين إطلاقا ما عندناش إكليروس مفيش في الإسلام فرجل دين دي عندهم هم احنا عندنا كل مسلم رجل دين كل مسلم والاسلام مش فقط داخل الكنيسه او جدران الكنيسه الاسلام بيحكم الاسلام في كل حياته من المهد الى اللحد حتى وهو بياكل حتى في قضاء الحاجه في اكتر من كده ايه وهو يشرب وهو ينام مش في اذكار وفي ادعيه وفي احكام شرعيه حتى العادات مجرد ان الشرع الشريف يتعرض لها بامر او نهي تخرج من العاده وتدخل في نطاق العباده اصبحت جزء من فالاسلام دين حياه وليس مجرد فروض ولا رجال الدين يبقوا هم المسؤولين لا كل مسلم مسؤول عن ان يكون رجل دين في عقيده يعتقدها في سلوك يسلكه في عبادات يؤديها في اشياء ياتيها واشياء يجتنبها وهكذا فاما رجل دين بمعنى ان هو يتوسط بين الناس لو واحد اذنب ذنبا يريد ان يتوب لازم ما يقدرش يتعامل مع الله سبحانه وتعالى مباشره كده بالدعاء والضراعه والتوبه والستر على نفسه لازم يروح على كرسي الاعتراف ويفضح نفسه بكل التفاصيل مع القسيس والقسيس بعد كده يوسط له بينه وبين ربنا عشان يغفر له. ما عندناش في الاسلام الكلام ده. فما فيش في الاسلام حاجه اسمها رجل دين. كل مسلم مسؤول عن دينه والرسول عليه السلام يصف الدين بالنسبه بالنسبه للمسلم فيصف انه ايه؟ اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا زي النظام بتاع العقد كده لو في عقد وفي خرز أو المذبحة مثلا اللي فيها الحبات الخيط اللي بيجمع كل هذه الحباب هو ده هو ده العصام ما يستمسك به فده اللي بيحفظ لنا حياتنا كلها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا فالدين بالنسبة إلينا هو قوام أمرنا كله واضح وفي الدعاء الآخر ولا تجعل مصيبتنا في ديننا لأن أي مصيبة أخرى تهون لكن إذا كانت في الدين فهي المصيبة التي يستعاذ بالله عز وجل منها فكلمة أصولية من حيث مفهومها ودلالتها كانت مقترنة بالكنيسة كاثوليكية كانت أم بروتستانتية إذ كان أول أصولي بمعنى يتعصب لأصوله هو رجل الدين الغربي ثم عمم هذا المصطلح محملا بمفهومه ذاك ليشمل سائر المجالات الفكرية والثقافية الأخرى لتصبح الأصولية ظاهرة عامة في المؤسسات الغربية التي تنحو إلى فرض هيمنتها وسيطرتها ونموذجها الثقافي. مصطلح الأصولية في موسوعة العلوم الاجتماعية يعني في بيئته الأصلية لما نشوف بقى في البيئة الأصلية للبروتستانت مثلا بيقولوا إيه على الأصولية بيعرفوها إزاي في الموسوعة بتاعتهم الأصولية فرقة من البروتستانت تؤمن بالعصمة الحرفية لكل كلمة في الكتاب المقدس يعني عند النصارى ويدعي أفرادها التلقي المباشر عن الله وتوضح الموسوعة أنهم يعادون العقل والتفكير العلمي ويميلون إلى استخدام القوة والعنف لفرض هذه المعتقدات الفاسدة يبقى ده من هذه الموسوعة الأصولية فرقة من البروتستانت تؤمن بالعصمة الحرفية لكل كلمة في ما يسمونه هم الكتاب الكتاب المقدس. ويدعي أفرادها التلقي المباشر عن الله. يتلقون مباشرة من الله. وتوضح الموسوعة أنهم الأصوليون يعادون العقل والتفكير العلمي ويميلون إلى استخدام القوة والعنف لفرض هذه المعتقدات الفاسدة. أما الموسوعة البريطانية فقد ذهبت إلى أن المسيحية الأصولية هي مذهب فكري بروتستانتي ظهر في القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يشدد هذا المذهب على الحقيقة الحرفية للكتاب المقدس يعني عندهم أي أنه يفسر الكتاب بشكل لفظي غير قابل للتأويل الأدبي أو التاريخي وانتشر هذا المذهب بين البروتستانت بين عامي 1880 و 1890 والذين كانوا في تلك الفترة يعيشون أوضاعا مضطربة بسبب الاضطرابات العمالية وبسبب تنامي هجرة الكاثوليك للولايات المتحدة وأيضا انتشر من خلال الدراسات النقدية التي كانت تتناول الكتاب المقدس عندهم وقد عرض هذا المذهب أي توافق محتمل المذهب الأصولي البروتستانتي عارض أي توافق محتمل بين ما يتوصل إليه العلم الحديث وبين ما هو مدون في الكتاب المقدس عندهم مش مستعدين يتفهموا ولا يتقابلوا ها، يحصل توافق بين العلم الحديث مكتشفات العلم الحديث وبين ما هو موجود من نصوص كتابهم مثال على ذلك رفضه نظرية التطور والارتقاء لمخالفتها قصة الخلق التوراتية ده مجرد مثال النظرية هو كان المفروض يجيب مثال أحسن من كده لأن نظرية التطور آه، حتى هي اسمها اسمها نظرية مش حقيقة نظرية التطور من الارتقاء من الناحية ال- ال- العلمية هي ألقيت خلاص من زمان في مزابل التاريخ في متاحف التاريخ ما حدش أبدا محترم دلوقتي يقدر يقول إنها نظرية قائمة على أدلة علمية وده موضوع نناقشه في, في, في, في ظروف أخرى لكن باختصار شديد كان يجيب مثال أوضح ما يبقاش في محل نزاع لأن نظرية التطور والارتقاء ليست حقيقة علمية لكن نيجي مثلا لبعض النظريات الفلكية كان المثال هيكون أوضح هنا عشان ما يبقاش فيه آه، يعني نوع من الاشتباه في المعنى آه، فكان افضل يجيب مثال ايه مثلا بعض النظريات الفلكيه الحديثه آه، المتعلقه مثلا بتكوين المجموعه الشمسيه ودوران الارض وانها كرويه كل هذه الاكتشافات التي حدثت وتصدت لها الكنيسه وحكمت بالاحراق للعلماء الذين اعلنوا هذه الايه النظريات العلميه الحديثه آه، وجاليليو نفسه كان صدر حكم بإحراقه لكن هو ادعى ان هو تاب من النظريه بتاعته وايه وحتى يحفظ حياته ف- فاللي عايز اقوله ف- فده يعني ان المذهب الاصولي البروتستانتي عارض اي نوع من التوافق المحتمل بين ما يتوصل اليه العلم الحديث من اكتشافات وبين ما هو مدون في نصوص كتابهم المقدس. كان هذا من الأسباب التي أعطت هذا المذهب زخما قويا في فترة العشرينيات فاستفزاز لأن الحقائق العلمية بتقوم على التجربة والمشاهدة والاستنتاج والكشف العلمي المتعلق بالأمور المحسوسة محسوسة يعني أشياء يمكن إثباتها بالحس ومع ذلك لمعارضتها لما عليه ال- ال- الكنيسة زي مثلا كنيسة كانت تسمي العلوم بتنسبها إليها يعني مثلا الجغ- الجغرافيا المسيحية الفلك المسيحي كل كل علم ينسب للايه وبالتالي ما دام هو مسيحي ما حدش يقدر ايه يغلطه فبالتالي اللي يخرج عليه يبقى كافر وهر- وهرتقى ويحكم عليه بالاحراق وبالاعدام وقرارات الحرمان الى آه، يعني اخره فهذا الاستفزاز وهذا التخلف في الفهم جعل الناس تقبل ب- ب- بايه ب- بنوع من الشغف على كل ما يضاد هذا النوع من الاصوليه فبدات تترسخ فكره كراهيه كلمه الاصوليه لانهم ضد العلم يرفضون المكتشفات العلميه الحديثه ها؟ اما في فتره الثلاثينيات والاربعينيات فقد انشئت العديد من المعاهد والكليات الاصوليه المختصه بدراسه آه، كتابهم آه، المقدس عندهم رافق ذلك ايضا تشكل بعض الجماعات الاصوليه بين المعمدانيين والمشيخيين بعضها انشقت عن كنائسها مشكله كنائس جديده وفي أواخر القرن العشرين بدأت المسيحية الأصولية بتأسيس مؤسسات إعلامية من أجل التبشير ولنشر الأفكار الخاصة بها كما أنها تمكنت من التغلغل في الحياة السياسية الأمريكية وأصبحت طرفا نافذا في اليمين المسيحي الأمريكي آه، ننتقل إلى الموسوعة المسيحية العربية للأصول كيف تعرف الموسوعة المسيحية العربية الأصولية آه، آه، ذهبت الموسوعة المسيحية العربية إلى أن الأصولية عبارة عن موقف فكري وتصرف عملي يتسم بهما أحد المذاهب البروتستانتية الأمريكية الذي ظهر في القرن التاسع عشر فهو يقول بأن نصوص الكتاب المقدس عندهم يجب أن تفهم فهما لفظيا فلا تراعى الفنون الأدبية ولا نيات المؤلفين الأمر الذي يعقم كل بحث تفسيري وكل تفهم عميق للنصوص المقدسة وفضلا عن ذلك يطالب الأصوليون بأن تستند البنى الأساسية في الكنيسة إلى تصريحات عقائدية كثيفة وتتكيف تكيفا ماديا مع البنى القديمة الواردة في كتابهم المقدس الأمر الذي يحول دون أي نمو وتقدم ويعارض الحركة المسكونية وتتجذر أصول هذه النزعة في اليقظة الدينية التي عمت أمريكا بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وقد كانت أفكاره مقبولة من جميع الكنائس البروتستانتية تقريبا وقد نشأ هذا الفكر كفكر معارض لدراسة الكتاب المقدس عندهم دراسة تاريخية نقدية ورفضت أن يكون هناك توافق بين ما يصل إليه العلم يوميا وما هو مسجل في كتابهم المقدس ويعتبر هذا الفكر اليوم من العوائق الهامة التي تحول دون المسيرة المسكونية لبعض الكنائس البروتستانتية. فمصطلح الأصولية إذا هو مصطلح استثمرته العالمانية في محاربتها للدين المحرف. ووصمت به كل من يحاول العودة بأدراج العلمانيين إلى الكنيسة. أي حد عايز يرجع تاني للكنيسة فيقول له أنت أصولي. وطبعا كان في حرب بين العلمانيين الذين يريدون فصل الدين عن الحياة وبين الأصوليين فبالتالي هذا المصطلح, المصطلح الأصولية من كان من الأسلحة التي استعملها العلمانيون لينفروا الناس من العودة إلى الدين النصراني على أساس أن أن هؤلاء إيه هم إيه أصوليون والناس تعرف تاريخ هذا المصطلح إذا فهو يخير بين العلم والجهل والتقدم والتأخر فلما تستعمل كلمة أصولية في محاربة أو في مواجهة العلمانية يبقى دايما بيقفز لذهن الشخص العادي في الثقافة الغربية إيه؟ علماني في مقابلة أصولي العلماني ده بتاع العلم والأصولي بتاع الجهل العلماني ده بتاع التنوير الأصولي بتاع الظلام العلماني ده التقدم والتحضر الأصولي بتاع الإيه؟ التأخر فالأصولي بالوصف العالماني هو شخص يعادي العقل والتفكير العلمي ويحاول بالقوه فرض نموذجه الفاسد وهو تراكم تاريخي مضاد مبني على الموقف الكنسي من العلم واعمال العقل وما صاحب ذلك من محاكم للتفتيش وحرق للعلماء يقول الدكتور محمد عماره الاصوليون في الغرب هم أهل الجمود والتقليد الذين يخاصمون العقل والمجاز والتأويل والقياس وينسحبون من العصر فيقفون عند التفسير الحرفي للنصوص بينما الأصوليون في الحضارة الإسلامية هم علماء أصول الفقه وزي ما قلنا علماء أصول الفقه دول القمة في النضج العقلي والذكاء والعبقرية والمنهجة يقول بينما الأصوليون في الحضارة الإسلامية هم علماء أصول الفقه أي هم أهل الاستنباط والاستدلال والاجتهاد والتجديد نعيد هذه العبارة لأهميتها يقول الدكتور محمد عمارة حفظه الله الأصوليون في الغرب هم أهل الجمود والتقليد الذين يخاصمون العقل والمجاز والتأويل والقياس وينسحبون من العصر فيقفون عند التفسير الحرفي للنصوص بينما الأصوليون في الحضارة الإسلامية هم علماء أصول الفقه أي هم أهل الاستنباط والاستدلال والاجتهاد والتجديد إذا يعني يترتب على ما سبق أن الغرب عندما أطلق مصطلح الأصولية على بعض أبنائه فإن ذلك كان راجعا لعنصرين أساسيين الأول العداء الكامن بين العالمانية والكنيسة بكل ملابساته وتطوراته. ثانيا الخلافات المذهبية داخل النصرانية المحرفة. ثم ينتقل الأستاذ الهيثم إلى بيان الدلالات التي يتضمنها المصطلح. يعني إذا أطلق مصطلح الأصولية. فما هي الدلالات التي يعكسها هذا الإطلاق على فهم العقل الغربي المتلقي وده حسب الرؤية الغربية للاصطلاح يعني الشخص الغربي صاحب الثقافة الغربية لما يسمع كلمة أصولية إيه الذي يقفز إلى ذهنه إيه التصور الموجود أنت بتسمع كلمة دبابة كل واحد منكم الآن رسم صورة الدبابة في ذهنه طيارة قلم كتاب قمر شمس وهكذا فأي شيء أنت لأنك مكون له صورة في ذهنه ومخزنها في الذاكرة فأول ما بتسمع على طول بيبقى فيه في ذهنك إيه صورة طيب لما يسمع هو مصطلح أصولي إيه اللي بيتبادر ذهنه؟ إيه الصورة اللي في داخل عقله لكلمة أصولي؟ الشخص الغربي اللي هو منغمس في الثقافة الغربية. إذا أطلق هذا المصطلح عند الرجل الغربي فورا يقفز إليه هذه الدلالات أولا الأصوليون معتقداتهم فاسدة اثنين الأصوليون يتسمون بالتعصب والتصلب والإصرار على الأصول القديمة دون تجديد وذلك بالعودة إلى الأصول والجذور والتمسك بها والتصرف والتكلم وفقها ثالثا الأصوليون يسعون إلى إحداث تغييرات متطرفة في الفكر والعادات السائدة والأحوال والمؤسسات القائمة. رابعا الأصوليون يدعون التلقي المباشرة عن الله. خامسا الأصوليون يؤمنون بالعصمة الحرفية لكل كلمة في كتابهم المقدس فالكتاب عندهم معصوم من الخطأ. سادسا الأصوليون يعتقدون بأنه يجب أن يفسر كتابهم المقدس عندهم بشكل لفظي غير قابل للتأويل الأدبي أو التاريخي سابعا الأصوليون لا يعتدون بنيات المؤلفين الأمر الذي يعقم كل بحث تفسيري وكل تفهم عميق للنصوص المقدسة عندهم ثامنا الأصوليون يعرقلون أي نمو وأي تقدم كنسي فهم يطالبون بأن تستند البنى الأساسية في الكنيسة إلى تصريحات عقائدية كثيفة وتتكيف تكيفا ماديا مع البنى القديمة الواردة في كتابهم المقدس عندهم. تاسعا الأصوليون يعادون العقل والتفكير العلمي. عاشرا الأصوليون يعارضون أي توافق محتمل لما توصل له العلم الحديث يوميا وبين ما هو مدون في الكتاب المقدس عندهم. حادي عشر الأصوليون يرفضون نظرية التطور والارتقاء لداروين لمخالفتها قصة الخلق التوراتية التي يؤمنون بها طبعا في فرق بينهم يرفضونها بسبب معارضة يعني كتابهم وبين أن نرفضها نحن أساسا أيضا لمعارضة أهل الوحي المحفوظ ثم أيضا لأن لفشلها من الناحية العلمية من ناحية الأدلة آه، ثاني عشر الأصولية ظاهرة عامة تسعى إلى فرض هيمنتها وسيطرتها ونموذجها الثقافي بأي وسيلة بما فيها القوة ثالث عشر الأصولية لا تقف عند حدود النصرانية فالغرب يرى أن هناك أصولية أشد خطورة من الأصولية النصرانية على المجتمع الغربي ألا وهي ما يسمونه بالأصولية الإسلامية فحصل تعميم ان هذا دلاله المصطلح الاصولي عندهم عمموها على الاسلام ايضا وطبعا هذا فيه من الظلم ما فيه تلك هي الدلالات التي يتم اسقاطها فور اطلاق المصطلح في كل وقت وحين ينتقل بعد ذلك لمصطلح له علاقه ايضا مصطلح الاصوليه وهو الراديكاليه والتسامح فيتكلم اولا عن مصطلح الراديكاليه وعلاقته بمصطلح الأصولية يقول ارتبط مصطلح الأصولية ارتباطا وثيقا بمصطلح الراديكالية والراديكالية مصطلح قديم منذ العصور الوسطى وهي تعريب للكلمة الإنجليزية راديكاليزم أي التطرفية أو الراديكالية وأصلها كلمة راديكال التي تعني بالعربية أصل أو جذر ويقصد بها عموما كما يقصد أيضا من كلمة الأصولية العودة إلى الأصول والجذور والتمسك بها والتصرف أو التكلم وفقها ومن معاني الراديكالية كذلك التطرف أي النزعة إلى إحداث تغييرات متطرفة في الفكر والعادات السائدة والأحوال والمؤسسات القائمة وقد ظهرت في بداية الأمر كلمة راديكالية ظهرت للإشارة إلى تصلب رجال الكنيسة الغربية في مواجهة التحرر السياسي والفكري والعلمي في أوروبا وللدلالة على تصلب رجال الكنيسة وراديكاليتهم يعني تعصبهم وتصلبهم وإصرارهم على الأصول القديمة دون تجديد ولكنها أصبحت تشير فيما بعد إلى العكس وإلى التغيير ليس بمعنى العودة للجذور فقط ولكن التغيير عموما بشكل جذري حيث أصبحت تنسب إلى جذور الشيء يقال إن الجذريون أو الراديكاليون هم الذين يريدون تغيير النظام الاجتماعي والسياسي من جذوره يعني حصل بعد كده مع تطور الوقت بتستعمل استعمال آخر يعني زي ما قلنا إن الراديكالية زي الأصولية إن العودة للجذور والتمسك بها والتصرف وفقا لها من معاني الراديكالية أيضا الإيه؟ التطرف النزع إلى إحداث تغييرات متطرفة في المجتمع لكن دلوقتي يعني أو أحيانا بتستعمل الراديكالية مش بهذا المعنى الذي ذكرناه آنفا لكن بمعنى التغيير بشكل جذري مش شرط بقى الشكل يكون موافق لإيه للأشياء القديمة للأصول القديمة لكن أي تغيير يأتي من الجذور فبيسموه تغيير راديكالي فهو تغيير وفقا للامور العصريه بس يكون راديكال يعني بنغير من جذور الايه؟ من الجذر يعني ها يقول لكنها اصبحت تشير فيما بعد الى العكس والى التغيير ليس بمعنى العوده للجذور فقط ولكن التغيير عموما التغيير الجذري بشكل جذري يقال ان الراديكاليون هم الذين يريدون تغيير النظام الاجتماعي والسياسي من جذوره ولهذا فسرها البعض على انها تعبر عن الاصلاح الاساسي من الأعماق أو الجذور لكن الغرب صبغ مصطلح الراديكالية بمعنى آخر وهو التطرف وأضاف إليه معنى العنف والإرهاب وألصقه بالإسلام والمسلمين في العصر الحديث وقد أصبح أكثر ارتباطا في الوقت الراهن بالتيارات الإسلامية في إشارة لسعيها لتغيير الواقع الحالي من جذوره والعودة إلى الجذور والأصول الأولى ثم ينتقل لمصطلح التسامح وعلاقته بمصطلح الأصولية فيقول من المصطلحات الموجهة والمرتبطة أيضا باصطلاح الأصولية والذي استخدمته الدول الأوروبية من قبل في القضاء على الخلافة الإسلامية العثمانية مصطلح التسامح فالتسامح قيمة معتبرة في الشريعة الإسلامية وفق المقاصد الشرعية لكن له ضوابطه الشرعية وميادين ومواقيت للاستعمال حددها العلماء وهذا يذكر بما أسلفناه من أن المصطلح قد يكون عربيا وإسلاميا في لفظه لكن استعماله وما يعبر عنه ومقصد المتلفظ به يختلف عن ظاهره إذا الإشكال ليس في التسامح الذي عرفته الشريعة الإسلامية والتاريخ الإسلامي لكن الإشكال يكمن في توظيف الغرب لمصطلح التسامح لتحقيق مآرب خاصة به زي ما اتكلمنا كثيرا وقلنا ان التسامح والتعصب مجاله ليس الاعتقاد لكن مجاله المعاملة ولي لا علاقة له بالاعتقاد الخدعة التي أدخلوها على الناس إن أنت خلوك تتنازل عن عقيدتك عشان تبقى متسامح عشان تاخد لقب المتسامح ووسام التسامح وفي الحقيقة هو الغرب بيحاول يستعمل مصطلحات لإيه؟ لتحقيق مآرب خاصة كما استعمل لفظ التسامح في الدولة العثمانية لضربها فيه لطعنها في قلبها والمساهمة في انهيارها فرضوا أشياء كثيرة بحجة التسامح وهي تفت في عضد الدولة فتة فالتعصب والتسامح مجاله المعاملة المعاملة مش الاعتقاد المعامله ان اليهودي او النصراني او الكتابي يبقى انت متعصب لو ظلمته لو بخست حقه لو اعتديت عليه يبقى ده تعصب لكن كوني اعتقد انه كافر او انه خالد في جهنم اذا مات على هذه العقيده واضح فهذا مش معناه ان انا متعصب لا هم فهموا الناس ان ده تعصب في حين هم مش بيبصوا من الزاويه الثانيه دايما هم بيجوا علينا احنا ويقولوا لنا ايه بقى؟ آه ان, إن انتم متعصبين وانتم مش متسامحين ويبدا ايه يعمل ايه؟ وصل التسامح المزعوم بتاعهم هم الى حد انه خلوا الناس يرفعوا الصليب. في حين يعني آه انا لما اقول عليه كافر ابقى مش مت... يبقى انا متطرف ومتعصب. الله طب وهو بيقول عليا ايه؟ هم يعتقدون ان انا كفار. مش كده ولا دي مش مش هندخل الملكوت ها هم يعتقدون ان القران والعياذ بالله كذب مفترى وليس من عند الله ليه ما قلتش انهم متعصبين لانهم يكذبون القران هم يعتقدون ان المسيح صلب وهذا مصادم للقران الكريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له فليه دايما احنا حظنا في المصطلحات دي عند الجماعه النخبويين لان هم مش عايشين معانا ولا عايشين في يعني آه يعني ثقافتنا انا لان في حوادث لو احكيها حاجه مضحكه الحقيقه ومؤلمه في نفس الوقت يعني الاستاذ يوسف العظم كان حكى انه آه مره كان بيصلوا في احدى احد المطارات فجم يصلوا فكان مجموعه الظهر والعصر فواحد من النخبويين المثقفين وقف وقال له ده دين جديد بقى تصلوا صلاتين في وقت واحد قال له قال له تصدق هنصلي كل صلاه اثنين كمان ركعتين فالراجل ابدى التعجب الشديد ايه الدين الجديد اللي انتوا بتعملوه ده فهم عايشين في جو تاني تماما مش حاسين بينا ما ما يعني يعني ثقافتنا غير ثقافتهم ومع ذلك يريدون ان يفرضوها علينا فرضا ويدعوا الحوار وهم اعدى اعداء الحوار لانه الحوار دايما يعني ايه تم تجهيزه مسبقا بحيث يحاصر المفاهيم الاسلاميه ولا يسمح لها بالتنفس واضح يعني واحد ماسك الميكروفون وقاعد يشتم ويتطاول على الدين ويتطاول على المفاهيم الاسلاميه ويشوه فالشاهد يعني من الكلام ان هو بيعتقد القران ليس كلام الله ويعتقد ان محمدا ليس رسول الله عليه الصلاه والسلام ويعتقد ان ديننا دين باطل ومع ذلك ما سمعناش حد بيتهمه بالتعصب لكن انا لما اقول عليه كافر ايه التعصب ده ده في ناس دلوقتي وصلت الغربه عند المثقفين دول النخبويين والنكبويون دي نكبه مش مش نخبه ان ان هو بيستغربوا جدا يقول لك تصوروا دول بيقولوا النصارى كفار او ان اليهود هيروحوا النار يعني كانها شيء يعني في غايه التخلف يعني ازاي الناس دي بتفكر سبحان الله يعني معناها ما عمره ما قرا القران الكريم مره واحده ده اذا كان يؤمن به بعيد عننا تماما هم ومع ذلك يريدون ان يقهرونا بصوره جديده هو الاعلام هو هو بتاع مبارك لم يتغير وما زال عايش في وهم الماضي لكن ان شاء الله الايام سوف يعني تصحح له هذه الصوره فوصل الامر انك انت عشان تبقى متسامح يلا يا مسلمين ويا اقباط في المظاهرات ارفعوا الصليب مع الهلال لا لا يمكن الاسلام يسمح بهذا اطلاقا لان الصليب شاره فيها طعن في عقيدتي فيها طعن في القران الكريم لما ارفعه في طريقه فيها تقديس او احترام معناه انني اكذب بالقران الكريم الذي قطع وجزم بقوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم نفس حادثة الصلب لو لم يتعرض لها القرآن قضية عاد ممكن تشبه أن تكون عادية ما هيش مشكلة بالنسبة لليهود معروفا لأن اليهود هم قتلة الأنبياء ده شيء معروف في تاريخهم قتلوا يحيى قتلوا زكريا ده شيء عادي عند اليهود ده لو لم يتعرض لها القرآن لكن متى ما تعرض القرآن بالنفي القاطع لقضية الصلب فإذا كل من عظم الشعار أو الرمز الذي يدل على حدوث الصلب صلب المسيح فإنه يخرج من ملة الإسلام يكفر لماذا أنه يكذب القرآن الكريم فالمفروض أن النصراني زي ما النصراني المهذب بيجي في رمضان وما ياكلش قدام المسلم احتراما لمشاعره في شهر رمضان واضح ففي هذه الحالة المفروض أنه برضه يعني ما يجرح شعوري بأنه يرفع شعار خاصة ما يكون المكان فيه مسلمين وأقباط فيه تكذيب للقرآن واضح ف... ف... فهم فهموا الناس ده تسامح هو الهلال احنا بنقول لهم لا عايزين هلال ولا صليب لأن احنا الهلال لما نلغيه مش هيخسرنا حاجة الهلال بالعافية كده خلوه رمزا دينيا وحطوه على إعلام الدول لكن ما عندناش دليل شرعي أن الهلال له أي علاقة بالمسلمين كخصيصة من خصائصهم الهلال يمكن عشان شهر رمضان مثلا صيام رمضان طيب ما هي الصين بتتع... بت... التقويم عندها بيكون وفق التقويم الهلالي في الصين واضح فعملية الهلال احنا بالنسبة لنا مستعدين نتنازل احنا نتنازل عن الهلال وانتوا تتنازلوا عن الصليب خليه علم مصر بس لان انتوا لما ت... يعني لما نتنازل عن الهلال احنا بالنسبة لنا مش مشكلة لكن لما نرفع الصليب خروج من ملة الاسلام فده مش مسموش تعصب لا علاقة بين التعصب وبين العقائد لان عقائد داخل قلبي أعقد عليها قلبي فبالتالي لا يجوز أن يرفع شعار على سبيل الاحترام والتقديس يصادم القرآن الكريم أنا أقصد في التجمعات اللي فيها مسلمين هم في كنائسهم محرين في موضوع الصليب لكن أنا أقول الناس اللي بتصفنا بالتعصب لما يعني نقاوم مثل هذا الوضع يعني على الأحوال نعود إلى موضوعنا فالتسامح مجاله المعاملة وليس مجاله الإيه؟ الاعتقاد واضح؟ فهم فهموا الناس ان رفع الصليب مع الهلال ده تسامح لا علاقه له ده تكذيب صريح للقران الكريم وخروج من مله الاسلام طبعا احنا لا نكفر الناس دي ليه لانهم جهله ولم يبين لهم احد هذا الفعل الشنيع يقول الاشكال اذا ليس في التسامح فقد عرفته الشريعه الاسلاميه والتاريخ الاسلامي ولكن الاشكال يكمن في توظيف الغرب لمصطلح التسامح لتحقيق مآرب خاصة به فمن خلال دراسة علي أومليل لمفهوم التسامح وفق المنظور الغربي والتي حملت عنوان المقارنة لمفهوم التسامح في الاستعمالين الغربي والإسلامي استخلص أومليل أن التسامح الغربي كان وليد حروب القرن السادس عشر الدينية في أوروبا وأن استعماله أدى في نهاية المطاف إلى التسليم بحق الاختلاف في الاعتقاد والرأي وإقرار حريتهما. وأنه مع التدخل الأوروبي في البلاد الإسلامية استعمل هذا المبدأ لمقاصد أخرى، يبقى أول مرة ظهر فيها مصطلح التسامح كان في القرن السادس عشر في أوروبا. ليه؟ لأن كان حصل بينهم حروب دينية يعني رهيبة جدا، يعني اتكلمنا بالتفصيل في محاضرات الإسلام والسيف وبينا ان دي اكذب كذبه في الدنيا افرى الفرى واكذب الكذب ادعاء ان الاسلام انتشر بالسيف دي كذبه يعني خطيره جدا مخالفه تماما للحقيقه وان لا يوجد دين انتشر بالسيف وبالقهر وبالمذابح سوى النصرانيه وده كلام من مراجعهم هم مش مسلمين بس اللي بيقولوه فده اتكلمنا عليه بالتفصيل في سلسله الرد على موضوع انتشار الاسلام بالسيف فالحروب كانت بينهم شديدة جدا وكان فيها قدر من التعصب الرهيب داخل الفرق النصرانية فبالتالي لما دفعوا ثمنا غاليا لهذا الصراع وهذه الحروب والقتال والضحايا وكذا وكذا والتخريب انتهوا في ده يا جماعة احنا عشان نعيش مع بعض كفاية كده إبادة وبدأ يظهر لفظ التسامح التسامح يعني اللي هو التوليرنس كل واحد يتحمل التاني ويتسامح معاه ويقر له ان هو له عقيدته والاخر له عقيدته حريه الراي وحريه الايه؟ العقيدة فدي بداية مصطلح التسامح نشأ في القرن السادس عشر الميلادي عقب ما عانته أوروبا من الحروب الإيه؟ النصرانية النصرانية ومع التدخل الأوروبي في البلاد الإسلامية استعمل هذا المبدأ لمقاصد أخرى فباسمه حجة التسامح سعت القوى الأوروبية في القرن التاسع عشر إلى تفكيك الدولة العثمانية والى ان تنزع منها الحمايه على الاقليات غير الاسلاميه، بدات الدوله العثمانيه باسم التسامح فرض عليها انها تفرض امتيازات للايه؟ لغير المسلمين داخل المجتمع الاسلامي وداخل الدوله العثمانيه. فبدات هذه الكيانات تتمدد داخل الدوله وتعيث فيها فسادا. ولهذا وقف علماء الامه ضد مفهوم التسامح ودافعوا عن نقيضه اللي هو مفهوم الايه؟ التعصب. لا كمبدأين في ذاتهما بل بحسب دلالتهما وما يقصدان إليه فيقصدوا إيه المسلمين بذلك يعني أن امتداح التسامح ونبذ التعصب هما في رأي علماء المسلمين حينها دعوة تخفي قصدا معينا وهو النيل من وحدة الأمة مصدر قوة المسلمين يبقى كان في عرف الغربي التسامح وسيلة لتحطيم وتفريق وتفكيك الدولة العثمانية والتعصب اللي هو ايه بقى التعصب يعني تمسك المسلمين بدينهم وبعقيدتهم يبقى ده تعصب فقالوا لا يبقى احنا عايزين التعصب ان كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي إن كان ده اللي تقصدون من التعصب فاحنا متعصبين إن أنا أحافظ على عقيدتي ولا أتنازل عنها ثم يناقش وضع الغرب بين توظيف مصطلح الأصولية وتذويب الهوية الإسلامية يبين هنا كيف أن الغرب استعمل مصطلح الأصولية كي يذوب ويقضي على الهوية المتميزة للإسلام فيتكلم أولا عن الغرب وقيامه بتصنيف المسلمين يقول الصراع العقدي بين أهل الكتاب والإسلام من ناحية والمطامع الاستعمارية للغرب العلماني في العالم الإسلامي من ناحية أخرى جعلاهم يستثمرون مصطلح الأصولية التنفيري لمواجهة الدفع الإسلامي من قبل علماء المسلمين اليقظين ومن قبل اليقظة الإسلامية الجماهيرية. فالغرب عندما يتعامل مع العالم الإسلامي فإنه يقسمه إلى ثلاث شرائح بيصنف المسلمين إلى علمانية وإصلاحية وأصولية دي عدة الشغل لأجل القضاء على الهوية الإسلامية دي الآلات اللي بيستعملوها عشان اللي إيه يعملوا عملية الإيه الجراحة النفسية للمسلمين لينزعوا مفاهيم ويزرعوا مفاهيم أخرى فهو بيقسم العالم الإسلامي إلى علمانيين وإصلاحيين وأصوليين ويضع استراتيجيته وفقا لهذا التقسيم الذي توضحه مذكرة مرفوعة للكونغرس الأمريكي بعنوان المسلمون الأصوليون وسياسة الولايات المتحدة والتي أعدها دانيال بايبز الأستاذ الزائر بمركز هار جامعة هارفارد لدراسات الشرق الأوسط جاء إيه في المذكرة هناك ثلاثة مداخل للإسلام هي المدخل العلماني والمدخل الإصلاحي والمدخل الأصولي وتفصيلها كالآتي أولا المدخل العلماني يرى دانيال بايبز أن المسلمين العلمانيين وهنعدي التعبير ده أنه تعبير غلط لكن كواقع يعني المسلمين العلمانيين يعتقدون أن تحقيق النجاح في العالم الحديث يتطلب أن يطرح بعيدا كل شيء يقف في طريق محاكاة الغرب وبيعتبر دول بيمسك المسلمين يقسمهم ثلاث طبقات هيبدأ بالعلمانيين فبيقول العلمانيين إيه بقى يعتقدون أن تحقيق النجاح لا يمكن العالم الإسلامي يحقق نجاحا في هذا العصر إلا بأن يتمسك تماما بتقليد الغرب ومحاكاته ويتخلص تماما من كل ما يتعارض مع الثقافة الغربية ولهذا فإنهم اللي هم مين العلمانيين أو النخبة والصفوة فإنهم اقترحوا الانسحاب الكامل للدين من الحياة العامة ورفضوا بناء على ذلك الالتزام بأوامر الشريعة هي دي حقيقة العلمانية واضح فالفئة العلمانية هو بيعتبرهم المسلمين العلمانيين لكن أنا شايف المسلمين العلمانيين دي زي إيه المسلمين اليهود المسلمين النصارى لأن العلمانية دين ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك هي أسلوب حياة واضح فهي دين لكن في نفس الوقت احنا مش بنكفر العلمانيين الذين لم يعلنوا براءتهم من الإسلام لكن بنقول هم جهلة يرتكبون أشياء تتنافى مع الإسلام وعقيدة الإسلام لجهلهم لكن علشان بس الناس اللي بتصطاد في الكلام وتدخلنا في موضوع تاني لكن احنا بنقولهم جهلة لا يعرفون أن هذه الأشياء تخالف دين الإسلام الذي ينتسبون إليه فالواجب يعني تعليمهم إذا المدخل العلماني بيعتبروا أن هو أول فئة فيهم هي المسلمين العالمانيين دول فكرهم إيه بقى يعتقدون أن تحقيق النجاح في العالم الحديث يتطلب أن يطرح بعيدا كل شيء يقف في طريق محاكاة الغرب ولهذا فإنهم العلمانيين المسلمين اقترحوا الانسحاب الكامل للدين من الحياة العامة لازم الدين ينسحب تماما الدين يحبس داخل القفص الصدري داخل جدران المسجد لا علاقة له إطلاقا بالحياة العامة وده هنتكلم عليه بالتفصيل في قضية العلمانية ورفضوا بناء على ذلك الالتزام بأوامر الشريعة من زواج للرجل بأكثر من واحدة أو أن يكون رئيس الدولة مسلما بالضرورة وقد خضعت تركيا للمبادئ العالمانية كما فعلت دول أخرى ذلك يبقى دي الفئة الأولى من المسلمين العالمانيين رفض تماما للدين أن يدخل في الحياة وفي نفس الوقت إيه تبني محاكاة الغرب في كل ثقافات الغرب طبعا أسماء الإعلام في هذا المجال معروفة طه حسين سلامة موسى كتير ناس كتير جدا معروفة بهذا المبدأ يعني المشهور المدخل الإصلاحي بقى يوضح بايبز أنه في الوقت الذي طرح العالمانيون الشريعة بعيدا واحتضنوا المدنية الغربية دمج الإصلاحيون المسلمون الاثنين معا دي المدرسة الإصلاحية اللي هي مش بتتخلص من الإسلام ولكن عندها قابلية لإيه لع- ل- ل- لما يسمونه يسمونه الإصلاح الديني تغيير في مفاهيم الإسلام حتى تتوافق مع الثقافة الغربية ولا تفترض التصادم ودي طبعا تمثلها مدرسة مين؟ محمد عبده يسموهم الإصلاحيين فيقول في الوقت الذي طرح فيه العالمانيون الشريعة بعيدا واحتضنوا المدنية الغربية دمج الإصلاحيون المسلمون الاثنين معا وفسروا الشريعة بطريقة تجعلها متطابقة مع طرائق الغرب ويسروا عملية قبول الممارسات الغربية التي رغبوا في تبنيها فقد حول المصلحون الإسلام إلى دين ذي نمط خاص وقد تأثر العديد من المسلمين بهذا المدخل الإصلاحي وأقروه لسياستهم يفضلوا برضه مسلمين ويعظموا الإسلام بس يق- يعني يحصل نوع من الاندماج بين الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية آه، بحيث يتطابقان الجيم القسم الثالث اللي مقسم المسلمين له المدخل الأصولي يبين بايبز أنه على عكس الجماعتين السابقتين من العالمانيين والإصلاحيين فإن هناك الأصوليين الذين يرون أن الشريعة يجب أن تطبق بكل تفاصيلها وأن أوامر الله ونواهيه يجب أن تنفذ كاملة وأن ذلك إلزام على المسلمين جميعا وهو في نفس الوقت المصدر الأساسي لقوتهم وأن الشريعة صالحة للتطبيق اليوم كما كانت صالحة للتطبيق في الماضي وفي الوقت الذي يقبل فيه العلمانيون والإصلاحيون المدنية الغربية يرفض الأصوليون الغرب كلية وهم يصرون على عدائهم الدائب للولايات المتحدة في الوقت الذي فيه للاتجاهين الآخرين وجهات نظر مختلفة عن أمريكا ومنهم من يفضلها حدد الغرب آه، معركته في العالم الإسلامي مع الشريحة الثالثة فالحرب بين الغرب بالنسبة للعالم الإسلامي يخرج منها العلمانيون ويخرج منها الإصلاحيون ويبقى الحرب معلنة على آه، الأصوليين آه، آه، كما يعني آه، ذكر فالحرب محددة أنها ضد الإيه الشريحة الثالثة الموسومة بالأصولية والتي وضع لها إطارا وصفيا يشابه الإطار الموضوع للأصولية المسيحية بالعافية خلوا الأصوليين المسلمين آه، أضفوا على الكلمة نفس الدلالات التي كانوا يطلقونها على الأصوليين آه، النصارى كما ذكرنا في بداية الكلام ينتقل بعد ذلك إلى كلام الموسوعة البريطانية وكيف أنها رسمت صورة وصفية لما أسموه هم الأصولية الإسلامية يقول تقسيم الكونغرس الأمريكي السابق للمسلمين تقاربت معه الموسوعة البريطانية في تصنيفها لتقوم بعده برسم صورة وصفية ذات دلالات عقدية وسياسية لما أطلقت عليه الأصولية الإسلامية معتبرة تلك الدلالات أمورا منبوذة يجب مواجهتها والحد من تنامي المؤمنين بها لأنها في تصورها تمثل خطرا حقيقيا على المصالح الغربية وعلى ما أسموه نهضة العالم الإسلامي وثقافة السلام العالمية ويلمس المدقق البصمة اليهودية في وضع الدلالات وتوجيهها الذهني للمواطن الغربي المهيأ مسبقا لرفض الأصولية المسيحية فلما يجي في ال- الموسوعة البريطانية ويعرفوا الأصولية الإسلامية ويخاطبوا حس ووجدان المثقف الغربي بنفس الظلال اللي هي بتطفيها كلمة الأصولية اللي هم كلهم بيكرهوها وعارفين أصولية معنى كذا وكذا وكذا فطبقوا نفس الشيء على الأصولية الإسلامية ليحدثوا نوع من النفور والكراهية آه، لهذا النوع من المسلمين يمكن عرض التصور البريطاني لمن أطلق عليهم وصف الأصوليين الإسلاميين من خلال تحليل رؤية الموسوعة البريطانية لما تطلق عليه الأصولية الإسلامية. أولا ترى الموسوعة البريطانية أن الأصوليين الإسلاميين يصرون على التفسير الحرفي للكتاب المقدس الذي هو القرآن الكريم. طبعا التفسير ال- ال- الحرفي بالذات التفسير يعني ما تجوش تتكلموا عن التفسير مش هتعلمونا انتوا آه، كيف نتعامل مع كلام الله تبارك وتعالى امتى بيكون في تأويل وامتى بيكون في حمل على الحقيقة أو الم- كل هذه الأشياء آه، فيها تفاصيل طبعا مؤلفة فيها يعني مجلدات عظاما لكن هم بيبدأوا بهذا المعنى عشان يق- يقرنونا يقرنونا بالأصولية النصرانية التي تعتبر التفسير الحرفي لدلالات ألفاظ كتابهم اللي هم يقولون هو مقدس ونحن نعتقد أنه محرف بخلاف القرآن الكريم فإنه كتاب محفوظ قطعا ثانيا ترى الموسوعة أنهم أي الأصوليين الإسلاميين يصرون على أن الدين شوفوا الجريمة ترى الموسوعة أنهم يصرون على أن الدين يشمل جميع نواحي الحياة وبالتالي فالدين والسياسة لا يمكن فصلهما وبالتالي هو الدين برضه في ذهنه كنيسة واللي عملته فيهم فيبقى الأصوليين دول برضه عايزين يعملوا نفس الدور في العالم الإسلامي ترى الموسوعة أنهم يصرون على أن الدين يشمل جميع نواحي الحياة النخبة ولاد الناس المثقفين يرون أن الدين يجب أن ينفصل عن الحياة تقليدا لسادتهم الإيه؟ الغربيين وعشان كده بيحاولوا يفرضوا فرضا ويوهموا الناس بالطنين الإعلامي إن دي جريمة وبيتكلموا كأنها آية منزلة لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين من قال هذا؟ مش انت اللي تحدد الدين يبقى فين وما يبقاش فين فدي عقيدتنا ان الاسلام نظام شامل للحياه كلها اذا ايضا هذا البعد البعد مما يعني اضيف الى تعريف الاصوليه الاسلاميه في الموسوعه البريطانيه ترى الموسوعه انهم يصرون على ان الدين يشمل جميع نواحي الحياه بيسموه بان اسلاميزم بان يعني ايه دين شامل لكل مجالات الحياة لا ينفصل عن الاقتصاد ولا السياسة ولا الاجتماع ولا أي نوع من نظم الحياة الإسلام له نظامه وذاتيته وهويته المستقلة تصفهم الموسوعة بأنهم متزمتون revivalist وهذا الوصف بالتزمت ترجعه الموسوعة لدعوتهم للدعوة الى نقاء الاسلام كما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطبق طوال التاريخ الاسلامي. واضح؟ هي revival اصلا معناها ايه؟ revival او revivalism. ها؟ ايوه احياء او تجديد. الحركه التجديديه بتوصف بهذا الوصف. ف يعني فهم بيتكلموا على كلمة الإحياء ده يعني التزمت التزمت على القديم طيب إيه سر وصف الإسلاميين بالتزمت إن هم يحيون القديم يجددون الدين والمفاهيم الأولى في العصور الأولى الإسلامية ف ف ف ف الوصف بالتزمت بتعزوه الموسوعة إلى إيه أنهم يعودون إلى نقاء الإسلام كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وطبق طوال التاريخ الإسلامي توضح الموسوعة البريطانية أنهم يعتقدون أنهم منخرطون في حرب مقدسة وجهاد ضد الأعداء خامسا تبين الموسوعة أن لديهم تصورات عن مؤامرات يهودية وماسونية وأن تلك التصورات بنظر الموسوعة مأخوذة مباشرة من الكتابات المعادية للسامية ترى الموسوعة البريطانية أن الأصوليين الإسلاميين مستاءون من هيمنة الغرب السياسية والاقتصادية على الشرق الأوسط. سابعا تصور الموسوعة الأصوليين بأنهم يكنون العداء للغرب ومن صور هذا العداء رفض الحداثة كلية. ثامنا وتبين أنه على الرغم من رفضهم للحداثة فإنه تجدر الإشارة إن أن الإسلاميين لا يرفضون التكنولوجيا الحديثة. تعتبر الموسوعة البريطانية الأصولية الإسلامية السنية أكثر خطورة من الأصولية الإسلامية الشيعية. عشرة تضرب الموسوعة البريطانية مثالا على من تراهم أصوليين وهي حركة حماس الفلسطينية والتي ترى الموسوعة أنها أنشئت أساسا لمقاومة ما ينظر إليه مش الاحتلال لمقاومة ما ينظر إليه على انه احتلال لارضهم من قبل اسرائيل. وتوضح الموسوعه ان الحركه ملتزمه ايضا بانشاء دوله اسلاميه بحته. وانها تعارض فكره قيام دوله فلسطينيه في الضفه الغربيه وقطاع غزه. وتصر على القتال والجهاد لطرد الاسرائيليين من كل من فلسطين من نهر الاردن الى البحر الابيض المتوسط ومن لبنان الى مصر. حيث تذكر الموسوعه ان ذلك ما تجعله حركه حماس مبررا لما وصفته الموسوعة بالهجمات الإرهابية على الإسرائيليين ثم مع ذلك يناقش فكرة دور الغرب في فرض نظريات العلمنة من قبل الإسلام يعني بيقول وبيعرض الغرب بيقول إزاي الإسلاميين بيرفضوا نحن نفرض عليهم الإيه هذه النظريات يقول نظريات التحديث العالمانية التي يحاول الغرب فرضها على العالم وينتقد بشدة أي محاولة لرفضها من قبل الإسلام ومن أسماهم الأصوليين في الوقت الذي يوضح الغرب أنهم يقبلون بالتكنولوجيا الحديثة هي نظريات رفضت لعدائها الواضح للدين عامة والإسلام خاصة ومحاولة ولودها على حساب الإسلام السفير الأمريكي هيرمان إليدز يقول في تقريره أمام الكونجرس الأمريكي إن النظريات الأمريكية عن التحديث قد رفضت الدين تماما النظريات الأمريكية عن التحديث رفضت الدين تماما ورفضت الإسلام بصفة خاصة ولم تعطه وزنه الحقيقي بل كانت تتمسك بمقولة إن هذا الإسلام العتيق هو أحد العوامل المعوقة للتحديث وقد أظهر خبراء التحديث فهما سطحيا لإمكانية تطبيق الإسلام في الحياة المعاصرة وكانت توصيتهم في هذا الصدد قصيرة النظر بيقول اللي بيدعوا ده الخواجة بيكتب في تقرير لإيه أمام الكونجرس الأمريكي تخيلوا كاتب التقرير ده اللي مقدمه للكونجرس الأمريكي بيقول فيه إن, إن, إن الناس اللي بيدعوا إن الإسلام غير قادر على التحديث والحياة العصرية الحديثة والمفاهيم العصرية الحديثة بيقول ده فهم سطحي لإمكانية تطبيق الإسلام في الحياة المعاصرة وكانت توصيتهم في هذا الصدد قصيرة النظر هو بقى بيقول إيه وانتبهوا لقد أثبت الإسلام على عكس ما نحاه الخبراء بأنه حي وقوي وقادر ده الخواجة بيقول لقد أثبت الإسلام على عكس ما نحاه الخبراء بأنه حي وقوي وقادر على مواجهة الحكومات التي قبلت بشكل أعمى هذه الصور من التحديث حي وقوي وقادر على مواجهة الحكومات اللي هي بتحكم العالم الإسلامي واللي هي فرض عليه فرضا الهيمنة الغربية الثقافية الغربية فالإسلام قادر على أن يواجه هذه الحكومات وأن يعني يصحح هذا الاتجاه لقد أثبت الإسلام على عكس ما نحاه الخبراء بأنه حي وقوي وقادر على مواجهة الحكومات التي قبلت بشكل أعمى هذه الصور من التحديث واعتقدت أنها في حاجة إليها وأنها بإمكانها إجبار شعوبها على قبول صور التحديث هذه حتى ولو كان ذلك على حساب القيم الاجتماعية عميقة الجذور في الثقافة الإسلامية يعني حتى لما نتكلم مثلا على ايه هنقول على يعني تعليم المرأة كمثال طيب المرأة ايه كانت مشاكل المناقبات في عهد ابو بركة وقوف حرس الجماعة امام الباب ليمنعه من التعليم طيب هو عايزين يتعلموا وقوف الحرس وطرد المناقبات في الامتحانات والتمييز والاضطهاد الذي تعرضنا له مجرد انهن يعني يلتزمن بحكم شرعي واضح فالتناقض غريب جدا بيفكرني على طول بنفس صناديق الاقتراع لما كان يحصل استفتاء او انتخاب البرلمان بالذات في اللي قبل اللي فات ده ده شيء هيفضل يذكر في التاريخ على انه من الاشياء المضحكه جدا يعني يعني كان البوليس السري والامن المركزي يقفوا امام اللجان عشان يمنعوا الناس من الدخول الى اللجان مش كده وبس الناس لا تستسلم جابوا عصي وخشب وسمروها وعملوا سلالم وحطوا السلم على السور بتاع لجنة الانتخاب وبدأوا يقفزوه من السور فهيذكر في التاريخ طبعا حاجة مضحكة جدا يعني فالمهم الناس بقت تقفز من السور وتخاطر عشان تدخل يدخل جوه اللجنة يضربوه ويمنعوه من التصويت يجي الأخ الحرامي نفسه على الصندوق يعني حاجة الحقيقة يعني ده كل ده كان مصور طبعا وهذا كله موثق فنفس الشيء يعني انت منين بتقول لهم طب ما بلاش الملايين اللي كانت بتهدر في الانتخابات ويعملوا اللي انتوا عايزينه خلاص نفس الشيء يقول لك دول اعداء العلم واعداء كذا والمراه مش عارف عندهم ايه وعايزين المراه تبقى جاهله طيب ولما المراه كانت رايحه تتعلم في الجامعه أو حتى تروح تحضر امتحان ويقفون لها أو يخرجوها من اللجنة أو يهينونها كل ده يعني يعني يعني هذا تناقض لأن هي راغبة في التعلم وأنتم الذين تحاربونها هو النخبويين أو النكبويون عايزين رسمين تصور لك أنت ملتزم يبقى في تصور في دماغهم لازم تبقى زي التصور ده حذاري أن تحاول أن تقنعني أنك أحسن وأفضل من هذا التصور انت جاهل يبقى لازم تفضل جاهل اوعى تحاول تاخد صوره ان انت ولذلك يعني انا فاكر احد الاساتذه الاخوه المدرسين الكبار مش عايز اقول الاسم طبعا وان كان هذا يشرفنا لكن من هو يعتبر اقوى او من اقوى اطباء الاسكندريه في امراض الكلى والاخ لحيته قد كده وهو كفء كفاءة يعني غير عادية في في في تخصصه بفضل الله كله يقر بكفاءته اللي يعني العالية جدا سمع تطاير صيته إلى إذاعة اسكندرية القناة الخامسة فاتصلوا بالتليفون عايزينك تيجي تعمل معانا حديث عن الفشل الكلوي في برنامج كذا الساعة كذا وفضلوا يلح عليه ويطاردونه عشان يجي يسجل أو يعني على الهواء مباشر يعني ومن ساعة ما نزل من بيته يتصلوا بيه وهو في السيارة أنت فين دلوقتي؟ اوعى تأخر علينا احنا مستنيينك وإلحاح في ذل عايزينه يجي لأن مكسب كبير لهم أن هذا الدكتور الشهير يجي يسجل في هذا أو يجي يعني يتحدث في هذا البرنامج على الهواء فطبعا انتوا عارفين اللي حصل اكيد حفظنا الاساليب دي خلاص عرفناها والله لا رحم الله ايام مباركه منه لله فيعني الاخ راح يعني ودخل بتاع الاستوديو بص لقى تصرفات غريبه ومريبه واذا بوجوه غير الوجوه التي كانت تكلمه كل ثلاث دقائق بالتليفون. الناس اضطربت جدا شافوه ملتحي. راوه ملتحيا. يا للكارثه كيف يصعد واحد ملتحي ويقول للناس ان في ملتحين اكفاء في العلوم الدنيويه ومتفوقون ده ده هيهد النظريه بتاعتنا اللي احنا عايزين نغرسها في الناس احنا المثقفين وانتم كذا فطبعا الراجل يعني لحد ما جه بقى مدير القناه وقال له والله احنا عندنا الحقيقه عطل هيمنعنا ان احنا نبث على الهواء مباشره الان فاحنا بنعتذر جدا ونتاسف طبعا هو فاهم الموضوع وغدر فده مجرد لانه ملتحي مش ومع كفاءته العليا التي يقر بها الجميع فاحنا راينا الحقيقه من الاضطهاد يعني ما يستوجب اقامه حمله لمناهضه التمييز ضد الاسلاميين في مصر التمييز ضدنا لاننا مسلمون لان هذه عقيدتنا ده تمييز ديسكريمينيشن المصطلح اللي كانوا بيستعملوه مع جنوب افريقيا مناهضه التمييز العنصري في جنوب افريقيا وفي امريكا لحد الستينيات وفي داخل فلسطين الى اليوم هو راسم صوره وغصب عنك لازم تبقى موافق لهذه الصوره حذاري انك تخرج عنها فبالتالي كل التصرفات مبنيه على هذا الاساس ان ان هو مش قادر يصدق ان هؤلاء ناس متفوقون ناس اكفاء ناس عمليون ناس قدموا كثيرا جدا لخدمه الاهالي والفقراء والمساكين وعلموا الناس وفعلوا وفعلوا هو مش قادر يصور يصدق فذلك بيلجا لحيله الايه الانكار لانه مش عايز يغير الصوره اللي هو راسمها لازم تبقى انت في الخارج زي الصوره اللي في الداخل عندي لازم وحرام عليك ان تخرج عن هذا الاطار طبعا باذن الله تعالى سوف يقهرهم اهل لا اله الا الله ويصححون لهم هذه الصوره كرها ان لم يكن طوعا ان شاء الله آه ثم ينتقل الى موضوع مهم جدا وهو مصطلح الاصوليه وهاجس الخوف من الاسلام. يقول هناك دراسات غربيه كثيره دأبت على الحديث عن العلاقه بين ما وصفوه بالاصوليه الاسلاميه والغرب الراسمالي. لوحظ على هذه الدراسات انها تنضح بالخوف من الاسلام والحركات الاسلاميه المرتبطه به. والتي اضحت في تصورهم تشكل تهديدا للحضاره العالميه بوجه عام والحضارة الأوروبية بوجه خاص. فوفقا لهذه الدراسات أصبح العالم الآن يعيش ما يصفونه بعصر التهديد الإسلامي هو مترجمة هنا The Era of Islamic Threat عصر التهديد الإسلامي خوف وهلع بانيك أو أو اللي هو الفوبيا اللي هي تعتبر خوف غير منطقي ما أنا ممكن أخاف من النار أخاف من الثعبان من الأسد لأنه خوف منطقي لكن لما خف من من الميه من المكان العالي من المكان الضيق ده مرض واضح ده مرض فبالتالي هم زرعوا الفوبيا دي او الخوف غير مبرر من الاسلام في الغرب بيدعوا عشان يجملوا صورتهم ان هم ضد الاسلاموفوبيا في الغرب وبيحاولوا يحاربوها لكن الغريب جدا ودي من الجريمه الجرائم العظمى التي ارتكبها النظام مبارك انه زرع الخوف في قلوب الناس من الاسلام في داخل قلوب المسلمين. في داخل قلوب المسلمين في خوف من اي شيء اسلامي، يا ابني ما تلتحيش، يا ابني ما تصليش في الجامع، خلينا نعيش في حالنا. هيعتقلوك ويعذبوك، هيفصلوك من وظيفتك، مش هتقدر تكمل الدراسات بتاعتك. لما تيجي في الامتحان هيضطهدوك، مش ده الواقع ولا احنا بنفتري عليهم؟ خوف زرع زرع والحقيقه احنا برضو المصريين معذورين الخوف لسه متغلغل ل 30 سنه السرطان بي بي بي بيخترق بجذوره جميع اجزاء الجسد بيتغلغل فيها حتى في ناس لسه عايشه اسرى لهذا الخوف لماذا انه تغلغل في داخل الناس من شده القهر والظلم والاستعباد فطيب في الغرب شيء وارد ان يحصل تعصب ضد الاسلام ونشر ما يسمى بالاسلاموفوبيا طب وداخل بلادنا اصبح الناس وابنائنا يخافوا من الاسلام يقول له لا ما تقولش نعم لحسن بعدين هيحكموا بالشريعه الاسلاميه هي نعم هتحكم بالشريعه الاسلاميه طب وهو فاهم يعني ايه شريعه اسلاميه مش فاهم حاجه ده القسم اللي حلف عليه حسين كامل بهاء الدين لما في احد المؤتمرات في, في اجتماع لمجلس الوزراء هنا في الاسكندريه مش احنا جايبين هنا محطه الوزاره فده المقر الصيفي لمجلس الوزراء حلق قال لهم قال لهم انتوا زعلانين جدا كان المبارك طبعا اكثر واحد يعني نشر كلمه التطرف والارهاب وربطها بالاسلام فبيقول لهم انتوا مشكله التطرف تؤرقكم سيبوا لي انا مناهج التعليم وانا احل لكم مشكله التطرف هطلع لكم الطالب من الجامعه ما يعرفش يميز بين المسلم والمسيحي على حد تعبيري وده اللي احنا وصلنا له نشر الاميه بالاسلام تشويه مفاهيم الاسلام تشويه التاريخ الاسلامي يعني حاجة عجيبة جدا وده ملف كبير جدا جدا ويعني أعتقد إحنا تكلمنا فيه من زمان قوي قوي أيام بداية موضوع تطوير التعليم على يد فتحي سرور هو الذي فتح باب الشر ثم أعقبه هذا الشخص المسمى حسين كامل بهاء الدين طبيب أطفال يقول فوفقا لهذه الدراسات أصبح العالم الآن يعيش ما يصفونه بعصر التهديد الإسلامي برضه الإعلام المغرض بمنتهى الظلم يمارس نفس الشيء التخويف نشر الخوف هو بيستعمل أسلحة قذرة في الحقيقة يعني أما الحادثة اللي حصلت في الصعيد دي بدون ذكر تفاصيلها إن واحد راح قطع إذن واحد أذن واحد نصراني مشكلة معينة اتهامات الله أعلم صحيحة أو لا ما أقدرش أتكلم فيها لكن حادثة حصلت استثير المسلم إن هذا الرجل بيفعل كذا وكذا من الأشياء السيئة جدا فهو غار الغيرة إن فعل رجل وهو ممكن يكونش ملتزم شخص عادي الله اعلم ما اعرفوش يعني ايه صفته بالضبط لكن المهم ان هو غاضب لما يقال من كذا وكذا وراح جاي قطع الاذن القبطي جرايد فورا ما كدبتش خبر السلفيون يقيمون الحدود على الناس في الشوارع السلفيون قادمون السلفيون سيفعلون بكم كذا يعني هو الواحد واثق تماما ان الله سبحانه وتعالى سيبطل كيدهم ويضل الله الظالمين لأن هذه الأساليب القذرة ممكن تنفع مؤقتا لكن مع الوقت لازم كل شيء هينكشف. فحملة شرسة جدا على أن الإخوة السلفيين الحقوا هيقيموا الحدود هيقتلوا الناس وهيقطعوا ايديهم ويجلدوهم ويرجموهم والى اخره. فنفس الشيء استعمال مثل طيب هو اللي عايز يدور ما يلاقيش في بلد زي مصر بهذه المساحه مليون كيلومتر مربع و85 مليون ما ينفعش اللي يدور ما يلاقيش حادثه كل يوم او او 20 حادثه في وسط 85 مليون واحد وارد جدا تحصل حوادث بس هو هذا موسم التشنيع على السلفيه فحادثه ممكن الشخص ده قلت له يعني ايه سلفيه ما يعرفش اصلا او ممكن يكون ما بيصليش اللي هم على طول خلوه سلفي واصعب ما يكون السلفي يقع في مثل هذا الخطا يعني يشبه شيء يكاد لا يصدق ابدا ان السلفي يقطع ودن واحد بهذه الطريقة بدون تثبت وبدون تحري وإتقان كما هو معروف عن المنهج السلفي فشيء صعب إن السلفيين يعملوا كده فالشاهد يعني ما بيأثروش في استثمار أي فرصة لنفس الأسلوب بنفس الأسلوب بتاع عهد مبارك هو هو نفس الطقم حتى ذلك المذيع اللي كان بيتكلم زي ما قلت على العيسوي وزير الداخلية ويحاول يدافع عنه فبيقول انه انا مش عايز استعمل وصف ديني مش عايز اقول ان هو رجل مصلي وحافظ القران الكريم وكذا وكذا علشان ده وصف ديني يعني كان وصف ديني دي ايه كانه اجرب اعياه داؤه ده مصاب بمرض الجرب اللي اسمه الوصف الديني ايه وصف ديني بتتكلم ايه بتتكلم بوذيين هندوس إيه بيتبرأ يقول لك انا مش عايز اقول وصف ديني ليه ما تقولش وصف ديني ليه ليه عشان عايز يوصي هو بيبعت رساله بيبعت رساله يعني اياكم تقربوا من الوصف الديني اياكم تجيبوا ايات او حديث في كلامكم ها فهي رسائل ب... ب... لكن انا واثق تماما الله سيحبط كيدهم يقول فوفقا لهذه الدراسات اصبح العالم الان يعيش ما يصفونه بعصر التهديد الاسلامي خاصة مع زيادة انخراط الإسلام في المجالات السياسية ومن ثم ووفقا لهذه الكتابات فقد دعا الغرب إلى وجوب تحرك الساسة والباحثين للتصدي لشبح الأصولية السياسية الإسلامية وأن تتضافر الجهود من أجل القضاء عليها قبل أن يتفاقم خطرها نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم صفر ثلاثة فاصل أربعة تسعة أربعة سبعة ستة خمسة اثنان والتليفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته